باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين هقرا لاجل تعلمنا جزء من الانجيل المقدس من انجيل معلمنا مرقس الرسول الاصحاح الرابع في عدد 21 والانجيل ده هو انجيل قداس يوم الخميس الاول في الصوم الكبير بكره يعني ثم قال لهم هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال او تحت السرير اليس ليوضع على المناره لانه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما الا ليعلن ان كان لاحد اذنان للسمع فليسمع وقال لهم انظروا ماذا تسمعون بالكيل الذي به تكيلون يكل لكم ويزاد لكم ايها السامعون لان من له سيعطى واما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه وقال هكذا ملكوت الله كان انسانا يلقي البزار على الارض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبزار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حضر نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين كل سنة وحضراتكم طيبين بالمناسبات الجميلة دهيت أولا بهنيكم ببداية الصوم المقدس أجمل أصوام السنة وبنسميها ربيع الحياة الروحية وبنسميها بالوجبات الدسمة فيها موسم التوبة بشكر نيافة أنبا أنجيروس الأسقف العام لكنايس شبرا الشمالية والاباء الكهنه الموقرين في هذه الكنيسه المباركه وكل الاباء الحاضرين اباء الاسقفه والاباء الكهنه بشكر كلمات المحبه وبشكر الكورال الاطفال اللي قابلنا تحت الاطفال اللي كان هنا والشباب والشابات والعازفين والموسيقى والاداء والاخراج الجميل والكلمات الحلوه كل حاجه حلوه عندكم وكمان بهنيكم ان احنا الشهر ده شهر مارس بنحتفل فيه زي ما علمونا ولادنا في الترانيم ان هذا الشهر ممتلئ بالقديسين بنلاقي فيه النهارده تذكار القديس البابا كيرلس السادس وفي تذكار الاسبوع الجاي اذا اراد ربنا وعشنا هيبقى تذكار نياحة البابا شنودة الرابع وتذكارات وتذكارات انتقال أباء أحباء أبونا مخيل إبراهيم طبعا أحد الأباء المشهود لهم كثيرا أبونا بشوي كامل أبونا فلتأوس السورياني في حد تاني؟ آه. الآباء الأحباء في هذا الشهر بيتجمعوا زمانهم في السماء فرحانين بينا إن إحنا على وفاء لذكراهم وبنطلب صلواتهم وشفاعاتهم تكون ويانا بنشكر كمان الأطفال اللي مثلوا الآباء بابا كرولوس وبابا شنودة وأبونا مخيل إبراهيم حاجة حلوة خالص ومكياج جميل خالص الاخ اللي عمل المكياج يعني برافو عليه اتعودت وياكم في فترات الصوم اخلي الاجتماع نتكلم على انجيل يوم من ايام الاسبوع تعرفين الصوم مكون من اسابيع كل اسبوع يبتدي يوم الاثنين وينتهي يوم الحد ففي سنة 13 ابتديت يوم الاثنين وفي سنة 14 خدت يوم الثلاث وفي سنة 15 خدت يوم الأربع من كل أسبوع والسنة دي إذا أراد ربنا وعشنا ناخد يوم الخميس إنجيل قداس يوم الخميس إيه الرابط بين ده كله؟ في أناجيل القداس الإلهي عبر أيام الصوم المقدس نجد وهذه ملاحظة مدهشة نجد سؤال هذا السؤال موجه إليك من الله خلال فصل الإنجيل وطبعا موضوع السؤال وموضوع الإجابة من الموضوعات الكبيرة خالص السؤال يأخذ أهميته من مقدمه يعني مين اللي بيسأل السؤال سؤال طفل صغير هيبقى سؤال صغير سؤال شاب هيبقى سؤال في مستوى الشباب لكن سؤال الله نفسه له قيمة كبيرة لازم نلتفت إليه ثم أن الله يسأل الإنسان صنعت يديه لا ده الموضوع يبقى فيه خطورة كده ما نعديش عليه آه، يعني عبور الكرام ثم الأهم من ذلك أن الله يسأل الإنسان وضروري في موضوع مهم هو موضوع واحد بيسأل فيها الله خلاص الإنسان خلاصه من الخطية وطبعا السؤال بيبقى مرتبط دايما بالأحداث المحيطة بيه وأسئلة الله عادة قصيرة ومحددة وكاشفة يمكن أفكركم كلكم بالسؤال اللي سأله الله لآدم في البداية خالص سفر التكوين قال له إيه آدم آدم أين أنت سؤال محدد واضح قصير شامل هادف سؤال إيجابي سؤال وأسئلة الله أسئلة كثيرة الله قد يسألك لكيما تعرف شيئا جديدا أو قد يسألك لكيما ينبهك لشيء أو ممكن يسألك علشان يلفت نظرك لحاجة أو يسألك علشان تاخد بالك من فضيلة معينة في حياتك أو ممكن ربنا يكش- يسألك عشان يكشف ضعفك يكشف ضعفك وكل فقرة من فقرات الإنجيل نجد فيها السؤال يا بطريقة التصريح سؤال واضح خالص يا بطريقة التلميح الفقرة كلها كأنها بتدور حوالين سؤال معين في فقرة إنجيل هذا المساء بيسأل وبيقول هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير أليس ليوضع على المنارة والسؤال اللي هنلخصه من هذه الثلاثية الجميلة هشرحها لكم دلوقتي السؤال بيقول لك هل حياتك سراج أشرح الأول كلمة سراج سراج يعني مصباح مصباح من الفخار يتملى بالزيت ويتحط فيه فتيلة ويبقى منور كده ويبقى زي بيضاوي الشكل ويقدر الشخص يمسكه من طرف والطرف الثاني فيه اللهب أو فيه الفتيل اللي فيه النار هذا هو السراج وكانوا زمان يسموا أولادهم سراج وزي كلمة مصباح أو كلمة نور فده كلمة السراج تاخد بالك انه بيسأل بيقول هل يؤتى بسراج ويوضع تحت المكيال المكيال اللي بيكيلوا بيه نغطيه بالمكيال ولا يوضع تحت السرير ولا يوضع على المنارة السراج مكانه العادي فين المنارة طب ايه حكاية السرير وايه حكاية المكيال المكيال يعني ويرمز للإنسان المشغول بالحياة العالمية المكيال ده اللي بيقيسوا بيه أداة من أدوات الوزن والقياس المشغول بحياة العالم بأي حاجة تيجي تسأله على أي شيء في حياته يقول لك ما عنديش وقت ما عنديش وقت طب تعالى الكنيسة ما عنديش وقت طب بتقرا الانجيل ما عنديش وقت الانسان دائم المشغوليه والنوع الثاني من الناس اللي هو يؤتى ويوضع تحت السرير السرير يرمز للراحه للنوم للكسل فالناس الكسلانين واحد كسلان مش عايز يعمل حاجه كسلان عن خلاصه كسلان عن حياته وعن نشاطه وعن وجوده وعن أسرته وعن عمله واحد اللي بيسموها مشكلة البطالة لكن النوع الثالث من الناس يوضع على المنارة المنارة تعني النمو تعني الوضوح عشان كده في طقس كنيستنا الكنيسة يجب أن يكون لها منارة والمنارة لها ثلاث وظائف رئيسية المنارة قدوة الإنارة يحطوا النور عالي كده خالص عشان ينور أكبر مساحة زي الفنار بتاع البحر والمنارة أيضا تعني الارتفاع والسمو يعني تبص المنارة كده كأنها بتعلمك وبتقول لك اكبر وانمو وازداد في النعمة حياة السمو ثم أن المنارة دائما مستقيمة فهي تعلم الإنسان حياة الاستقامة ولذا كنائسنا والمنارة دي ابتدت في مصر لأن تاخدوا بالكم المنارة هي تعديل للمسلة يعني فن المنارة وفن الأعمدة ابتدأ في مصر وابتدأت من المسلة المصرية القديمة المعروفة ثم صارت مع المسيحية المنارة وأيضا تطورت في دخول الإسلام وصارت المئذنة ومصر هي الدولة الوحيدة في العالم اللي تلاقي فيها الثلاثة دول وده تشكيل للأعمدة لفن الأعمدة زي الأعمدة اللي في الكنيسة مسلة ومنارة ومئذنة إذا موضع السراج هل حياتك سراج؟ هل حياتك نور؟ أنت موجود في المجتمع هل حياتك بهذه الصورة؟ بصورة السراج الذي يوضع على المنارة ولا حياتك زي النوع الثاني أو النوعين التانيين المكيال والسرير المكيال الانشغال الشديد جدا وما انتش دريان بنفسك او النوع الثاني على النقيض الكسل الشديد جدا وبرضه مش دريان بنفسه ايه هو السراج السراج له معاني كثيره في الكتاب لكن انا اختصر لكم كده بعض المعاني على قد وقتنا السراج عند الإنسان هو نعمة العقل وكلنا بنقول العقل زينة في الأمثال المصرية العقل زينة عشان كده السراج عند الإنسان هو نعمة العقل هو سراج الإنسان هو نور الإنسان هو الذي يقود الإنسان عشان كده المجتمعات بتهتم بتعليم العقل وان العقل يكون منفتحا ويستوعب علوم العصر وينظر الى المستقبل ويتعلم كثيرا ودايما بيقولوا حتى في التعبير البسيط بتاعنا العلم نور العلم نور نور يعني سراج فالعقل هو سراج الانسان يا ترى عقلك شكله ايه في واحد تلاقي عقله متاسف في التعبير ضيق او عقل متعصب حتى ممكن يكون متعصب في العلم مش في الدين بس متعصب في اي حاجه او تلاقي العقل دهوت مضلم شويه او اكتر من شويه واحد تلاقي عقله واسع منفتح عقل يستطيع ان يتقدم لا تنسوا يا اخوتي ان حضارات البشريه كلها قامت على العقل عقل متقدم زي الحضارات اللي موجوده في مصر وموجوده في الشرق الاقصى زي مثلا في الصين وفي الهند وحضارات في اليابان حضارات العقل بيفكر الفلسفات طلعت ازاي الفلسفات الكتيرة اللي موجودة في المو... في العالم ده أول مثال العقل سراج للإنسان نمرة اتنين المسيح يسوع إلهنا هو سراج للبشرية السيد المسيح عندما أتى وولد متجسدا صار سراجا للبشرية والملاحظة الهامة ان كل مرة كان السيد المسيح يتكلم يقول الحق الحق اقول لكم وكلمة الحق الحق بتكرارها ده يعني يظهر النور الصافي الكاشف الدائم الحق الحق اقول لكم فالمسيح جاء لكي ما يفصل بين الحق والباطل بين الحق والباطل وحتى في وقت من الاوقات قال جئت سيفا يقول لك ازاي المسيح جه سيف ده السيف ده علشان يفصل اصل السيد المسيح ما يعرفش الحياه اللي هي يعني برضو اسف في التعبير الحياه النص نص كده والربع ربع الحاجات دي ما تمشيش ويا المسيح المسيح ما يحبش نص قلبك وربع قلبك وثلاث ارباع قلبك ما تنفعش ما تنفعش انك تعرض بين الفرقتين ما ينفعش تبقى عينك هنا وعينك هناك ما ينفعش حيث يكون كنزك يكون هناك قلبك الحياة والمسيح حياة فيها هذه الاستقامه فالمسيح هو سراج البشرية الذي يخلص يخلص الإنسان من الخطية دي رمزية تانية الرمزية الثالثة الصليب الصليب المقدس هو السراج هو سراج الخلاص أو مفتاح الخلاص فالصليب هو الذي قدم المسيح مصلوبا لكي ما يفدي الانسان في حياته يقول كده سبحي يا نفس الرب ويحدد عدة أسباب الذي يفدي من الحفرة حياتك الحفرة اللي هي جهنم فالصليب أيضا سراج نور وطبعا كلكم فاكرين الصليب اللي من نور اللي ظهر في ايام الملك قسطنطين وقال له بهذا تغلب وظهورات الصليب كتيره خالص بالنور في اماكن كتيره وفي اوقات كتيره رمزيه رابعه من رمزيات السراج الكتاب المقدس او الكلمه المقدسه كلمه الانجيل سراج للانسان سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي معرفش امشي الا بوصيتك يا رب معرفش اتحرك الا بمعرفتك وان انا اعيش في الوصيه يقول لنا كده قديس بولس الرسول فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح خدوا بالكم من التعبير ده فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح يعني خلي الإنجيل ده هو هو الدليل بتاعك في انك تمشي تعمل ايه في بعض ال- التجارب العلمية في المعامل الكبيرة لما يدخل واحد من العلماء هيعمل تجربة فعشان التجربة تبقى دقيقة ونتائجها صح يدوله كتاب كده زي اندكس الخطوة الأولى كده الخطوة الثانية كده الخطوة الثالثة كده في كل الستبس أو كل الخطوات اللي هيؤديها عشان لما يجي يكرر التجربة يأديها بنفس التكرار ده عشان يقدر يقرر النتائج فالكتاب المقدس هو الدليل بتاعك هو سراج المعرفه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله الرمزية الخامسة أن الكنيسة المقدسة سراج للبشرية الكنيسة الكنيسة مؤسسة أوجدها الله في حياتنا على الأرض وقال كده على هذه الصخرة أبني كنيستي فهي مملوكة للمسيح طب كنيستك دي يا رب اللي عملتها على الأرض عملتها ليه؟ قال عملتها على الأرض عشان تخدم الإنسان تخدمه روحيا وتخدمه اجتماعيا هو ده وجود الكنيسة فالكنيسة هي مكان خادم مكان للخدمة أو إن شئت الدقة هو مكان لغسل الأقدام هي سراج للعالم هي خادمة للعالم هي نور في وسط العالم على هذا الأساس السؤال بقى اللي بيتكرر النهاردة هو حياتك سراج حياتك منورة حياتك بالنسبة للآخرين لمجتمعك لأسرتك لكنيستك للمكان اللي انت متواجد فيه هل نعم الله التي يعطيها لك تستثمرها تستخدمها ما هو فلان اللي خد خمس وزنات تاجر بيها واستثمرها وربح خمسة واللي خد وزنتين عمل نفس الفعل وربح أما اللي خد وزنة واحدة انتوا عارفين مصيره لم يربح شيئا بل خسر كل شيء وكان نتيجة الكسل بتاعه ويجي هنا الشيء المهم اللي تحطه قدامك القانون قانون نعم الله التي يعطيها للإنسان وخدوا بالكم القانون ده جميل جدا وينطبق علينا كلنا بدون استثناء لأن من له سيعطى وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه والآية دي اتكررت في إنجيل متى ومرقس ولوقا كل من له سيعطى كل من له جهاد روحي تعب بذل مجهود عرق كل من له كل من له امانه ما في واحد يخدم كده بطريقه فش امان اسمها خدمه كل من له احساس بالمسؤوليه كل من له قلب ملتهب الكلام ده ينطبق علينا كلنا كل من له حسب ظروفك اللي انت فيها حسب عملك حسب خدمتك حسب وضعيتك كل من له سيعطى ويزداد يديله ربنا كمان واما من ليس له النعمه في ايده لكن مش بيستثمرها العطيه ربنا عطاها له ولا يخدم بها واحد كسلان اما من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه من ليس له التعب من ليس له الجديه من ليس له العمل او الرغبه مره من المرات سمعت القصه اللطيفه دهيت على واحد من الاباء الاسقفه في التعليم يعني جاله آه، كان بيدرس في الإكليريكية ففي طالب في الإكليريكية جاب في المادة بتاعت هذا الأب الأسقف جاب 49 ونص من 100 سقط ولا نجح سقط 49 ونص فجاله والد الطالب قال له يا سيدنا ده على نص درجة ساقط يعني كانت النص درجة دي وينجح فهذا الأب الأسقف الجليل قال له إيه اعلم يا ابني إن ابنك ما سقطش على نص درجة ده سقط على خمسين درجة ونص واخدين بالكم هو كان المفروض يجيب ايه مية في المية مية في المية كل من له التعب الجهد البذل السهر الرغبة الجدية في العمل والأمر ده ينطبق على كل واحد في أي عمل حتى الأم اللي واقفة في المطبخ حتى الطالب اللي بيذاكر حتى الأب الكاهن اللي بيخدم حتى الإنسان في أي عمل في المجتمع أي عمل حتى الإنسان اللي بيشتغل عمل بسيط في واحد جد كده يبقى ياخد ياخد نعم كل من له سيعطى ويزداد واما من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه تؤخذ مواهبه الطبيعيه وتؤخذ عقابا لتقصيره ويفقد الانسان كل شيء اعلم ان العطايا والنعم التي يعطيها الله لك هي التي تجعل منك سراجا سراج في المجتمع عشان كده بنسمع في المجتمع ودي حاجة حلوة يقول لك في خدمة التطوع خدمة التطوع وخدمة التطوع دي يعني حاجة بقدمها أنا بحسب ظروفي حتى لو قدمت يسموها مثلا أحيانا الخدمة العامة بقدمها بنوع من الجدية والمجتمعات تبنى بكده من فترة بسيطة جت مجموعة من شباب وشابات من دولة بره في أوروبا عايزين يخدموا عندنا شباب جامعة فإمكانياتهم محدودة طبعا فابتدوا كده يدوروا على بعض تبرعات ففي البلد اللي هم فيها راحوا لبنك من البنوك وقالوا له احنا شباب من الكنيسة الفلانية هنا في البلد الفلانية ورايحين مصر هنخدم في قرى فقيره ممكن تساعدونا بحاجة فالبنك بص كده للشباب ولا عندهم رغبة وعندهم آه، جدية قال لهم تحبوا نساعدكم بإيه فالشباب اقترحوا عليهم في البنك ساعدونا بشنط أطفال فالبنك قدم لهم كمية كويسة خالص وقال لهم بس أطلب منكم طلب إنكم تحطوا اسم البنك على ال- على الشنطة حطوا اسم البنك على الشنطة طبعا باللغة بتاعت البلد دي أقصد إيه إن جديتك تأتي لك بثمار كثيرة السؤال أننا لم نولد لأنفسنا كل إنسان فينا هو يجب أن يكون سراج يا بخت الأسرة اللي الأب والأم فيها سراج لأولادهم ونور مرة كنت بزور زمان من حوالي عشر سنين في عز الشتاء بزور دولة مليانة تلج فأول ما دخلت بيت من بيوت أبنائنا الأباط هناك بيت كبير كده لقيته منور كل النور كل النور ثلاث طوابق كل النور منور فبقول له يا باشمهندس فلان يعني احنا هنقعد في الحته دي نور على قد كده قال لي لا يا سيدنا ابويا علمني لما س- ابوه علمه في الصعيد لما يجي سيدنا يزورنا نولع كل نور البيت نوع من الترحيب يعني فتصور ده واحد ساب بلده من 30 سنة لكن فاكر اللي اتعلمه من والده فاكر مرة من المرات أب جه يقدم تبرع فدخل يقدم التبرع إياه ابنه الصغير فأنا يعني محرج فقلت له من فضلك لما تحب تقدم حاجة لربنا قدمها بمفردك قال لي لا لازم أجيب ابني وياي قلت له ليه قال لي عشان أبويا كان بيعمل كده وياي ما هيتعلم إزاي وانتوا طبعا فاكرين القدوة السيئة بتاعة الراجل اللي جاله التليفون دايما احكي الحكاية ده هي اللي جاله التليفون فالواد رفع السماعة بيسأل على واحد بيسأل على باباه فباباه قال له ايه قال له مش هنا فالواد بكل براءة بابا بيقول لك هو مش هنا يعني ما فيش براءة بعد كده ده هيبقى قدوة ايه بقى ايه القدوة اللي في الموضوع سراج هل حياتك سراج في وسط أسرتك طيب انت اللي بتدرس بتدرس في الجامعة مثلا أو في التعليم العام أو في أي درجة من درجات التعليم هل أنت سراج هل أنت متميز دي نعمة من ربنا بيديها لك هل أنت سراج في حياتك طب في المكان اللي أنت بتشتغل فيه ما هو المجتمع بيقوم على إيه على ان مجموع الناس كلها تشتغل اللي بيعرفوا في الطب يشتغلوا في الطب واللي في الهندسه في الهندسه في القانون في القانون ويبقى الجميع كله ويا بعضه بيحاول انه يخدم هذا المجتمع كلنا بنخدم المجتمع هل انت سراج في المكان اللي انت فيه نور قدوه عملك واضح طب في خدمتك انت سراج لا تنسى هل يؤتى بسراج ويوضع تحت المكياج او تحت السرير لا اليس يوضع على المناره السراج لازم يبقى منور ايه فايده سراج يكون مش منور مصباح مش مضيء ملوش اي فايده عشان كده السؤال واحنا في بدايه الصوم وفي وقت التوبه اسال نفسك سؤال كده هل أنا نور وقدوة لمن حولي إن ما كنتش ابتدي ابتدي حاول ابتدي اتعلم ابتدي أيام الصوم أيام غالية خالص حاول تستخدمها جيدا حاول إن كل يوم ما يعديش منك كده أيام الصوم يا إخوتي يجب أن تكون مختلفة تماما عن الأيام العادية دي أيام معدودة على رأي أبائنا لما علمونا وقالوا يا دوبك 55 يوم 55 يوم عشان واحد يقدر يعدل حياته الروحية عشان واحد يقدر يسترجع قوته الروحية عشان واحد يقدر يشحن حياته بطاقة روحية يا دوبك 55 يوم يجي في نهاية الفصل الإنجيلي ده يقول لك إنسان كان يلقي البذرة على الأرض فالبذرة دهيت لما حطها طلعت نبات ثم سنابل ثم السنابل بقت مليانة قمح خد بالك من التدريج نبات صغير ثم سنابل بعد كده سنابل مليانة قمح عايز يقول ايه عايز يقول بداية النبات دهيت اللي بنسميه احنا بداية التوبة وبعدين لما طلعت سنابل لسه ما اتملتش بقت تعبير عن الأعمال الصالحة ولما اكتمل فيها قمح بقى تعبير عن الإنسان الذي يستطيع أن يخدم آخرين أن يكون قدوة لآخرين أن يكون نور لآخرين أن يكون تغذية لآخرين خد بالك أن كل ده عملية تدريجية مش في لحظة ما حصلش ان احنا حطينا النبتة البذرة طلعت شجرة لازم تاخد وقت نمو تدريجي هذا الصوم صوم للتوبة وصوم تحط هدف قدامك كده يا رب اجعلني سراج لأسرتي لخدمتي لكنيستي لمكان عملي لمكان دراستي اجعلني سراج يا رب وخلي حياتي دايما كده كالسراج الذي يوضع على المناره وإن كان السراج ده هو محتاج شوية إصلاحات شوية تعديلات كده فرصة في الصوم إنك تراجع نفسك وإنك تجود نفسك وتكون حياتك من جديد من أجل تجديد الحياة وزي ما بنصلي كل يوم ونقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جددوا في أحشائي بشكركم كثيرا على آه، هذه الكنيسة الجميلة والزيارات والترتيبات الجميلة اللي عملتوها وبشكر كل أحبائنا في النظام في الشرطة وفي جهات الأمن كلها كل المسؤولين وكل الأحباء اللي حضروا ويانا النهاردة بشكركم جميعا ربنا يبارك حياتكم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.
Ratri ke yo ke avyo ke mati ke gain ke soje one dole one lamin mose bolen gole mose oven soy si son de preso ke pete vineri e gone meneo mene gor sen tep sotin khenen nobi Süleyman vanaylan akitip khariden moyte demet ovi ve demet تاجك تمت خلايا تاجك وبينوك الهاي دي مسؤول طالع فيك دي صد انت ضابي دي صوفيا انت سولومو ابن بامبرك لي صنفي طبي جني ابو الصول ابنويدا في عليك حرف المفتاح وإرس ابن يوجد لا يوجد هالكرس بابا أبدا وأدرك نبن يوجد إبس كوبت نيتي نيمانك نوجد تنفر برؤوي جنو no ifrån oss en av milden rombil en ansi och en helikos Tätte vi och en ovadi dir sa vi sis en no ett salam gen koden som är så där igen och det kan en no vill ha det var sin ohelig att ha belästen Kirjelej för kirjelej Kirjel jag är sådär min elmoeroj Moeroj ett timme tajja Kvarni ävar går elmo ليترأف الله علينا وباركنا وزرجوا علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة حيوانات غير متجسدين والشاربيم والسيرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بارك القديس العظيم ماري مرقس الرسول وبارك القديس البابا كيرلس السادس وبركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة بركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا آمين بخريستوس بالنوتي آمين تشكر
أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم مع روحك أيضا عايزين يوزعوا هدايا كده توزعوا هدايا
بس بنظام معلش كلنا نقعد كلنا نقعد بعد اذنكم اتفضلوا اقعدوا ارتاحوا ارتاحوا سيدنا البابا يوزع على الاباء الاسقف اولا بعد كده الاباء الكهنه بنظام بعدين صفوف الشعب بنظام لو سمحت فهي هم...